باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين مبروك عليكم تدشين هذه الكنيسة المقدسة وبنائها الجميل وتصميمها يعني الرفيع في الذوق وفي الجمال والأيقونات الجميلة اللي بتزين الكنيسة وشرقية الهيكل وتدشين المعمودية المذبح اتدشن على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس والقديس يوسف النجار والحقيقة المذابح اللي بتحمل اسم يوسف النجار قليلة وأيضا تدشين المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان دايما المعمودية نسميها كده وتدشين الأيقونات اللي موجودة في صحن الكنيسة واللي موجودة في شرقية الهيكل اللي بنسميها أيقونة البنتوكراتور أو أيقونة حضن الآب أو الآب ضابط الكل والنهاردة لأن الكنيسة على اسم القديس ماري جرجس وعلى اسم القديس يوسف النجار ومعرفش يعني ايه اللي خلاكم تجمعوا الاتنين دول ويا بعض عشان ايه سان هوزيه هو يوسف نجار هوزيه يعني يوسف او جوزيف جوزيف اه ويوسف النجار يعني كانوا يعرفوه هنا ولا اي قديس يوسف على العموم كويس آه فانا قعدت افكر هو ايه اللي يجمع الاتنين ويا بعض لكن الحقيقه يجمعهم ويا بعض وجود صفه مهمه جدا اللي هي صفه الامانه وعايز اخلي تامل النهارده على الامانه وبالصدفه اللطيفه ان الانجيل بتاع النهارده المفترض ان كنا نقراه اللي هو انجيل قاضي الظلم اللي في نهايته بيقول كنت امين في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك آه لكن طبعا عشان النهارده في تدشين فاحنا بنقرا الانجيل اللي مذكور يوم 16 توت باعتبار 16 توت هو تذكار لتجديد وتدشين كنيسه القيامه كل شيء في الحياه له قانون فمثلا من القوانين المشهورة اللي كلنا بنستخدمها قوانين المرور وانت ماشي في الشارع بالسيارة أو أي عربية بتبقى بالتأكيد لازم تتبع قانون والقانون هو فن تنظيم الحياة ازاي حياتنا تبقى منظمة ولما جيتوا تبنوا الكنيسة الجميلة دهيت ضروري بنيتوها بناء على قانون نظام وقيسوا على هذا كل شيء في حياة الإنسان فصحة الإنسان أو جسد الإنسان يسير يسير أيضا حسب قانون لو الإنسان أردنا نعلم واحد وننشأه عشان يخرج يكون مثلا طبيب أو مهندس أو محامي في قانون يمشي في الخط ده يصير بالصفة دي وكل شيء في حياة الإنسان ينبغي أن يكون له قانون حتى الإيمان إيماننا بقاله قانون اسمه قانون الإيمان وكلمة القانون هنا يعني الشيء المحدد الجامع الشامل اللي ما يقبلش عبارات غامضة واضح لكن السؤال دلوقتي هل السماء لها قانون سؤال مهم خالص وهل اللي يدخلوا السماء يدخلون السماء بناء على قانون تقول لي ضروري في قانون ايه القانون اللي الانسان يدخل به السماء الحقيقه اهم قانون يدخل به الانسان الى السماء هو قانون الامانه امانتنا امانه الانسان وامانه الانسان الكلمة دي اللي اشتق منها آخر كلمة نختم بيها كل صلواتنا أي صلاة صلوها تيجي في الآخر وتقول أمين أمين وكلمة أمين تكاد تكون الكلمة الوحيدة في كل العالم الموجودة في كل اللغات بنفس النطق أمين وعندنا في العربي احنا محظوظين لأنها قريبة الشبه جدا بكلمة الأمانة والاتنين في الاشتقاق اللغوي واحد قانون الأمانة قانون الأمانة له منطوق له ستيتمنت فقانون الإمانة يقول كده كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة والآية دي موجودة في سفر الرؤيا في الإصحاح الثاني في عدد عشرة وتاخد بالك إن الآية دي تخاطبك شخصيا كن أنت بس أنت مين راجل كبير ولا صغير رجل أو امرأة شاب أو شابة موجود في بلد قريبة ولا بلد بعيدة على درجة عالية من التعليم ولا درجة محدودة من التعليم لا الآية مفتوحة للكل لكل إنسان كن كن أنت وهذه الكلمة أيضا توجد فيها صفة الإلزام كأنه بيقول لك يعني هو ده طريقك الصح كن ففيها الشخصية إنها موجهة ليك وفيها الصفة الإلزامية والصفة الثالثة اللي فيها صفة الاستمرار مش تكون النهاردة وبكرة لأ ولا وانت صغير ولما تكبر لأ لأ كن أمينا إلى الموت يعني بطول الحياة على حسب ما يعطيك الله من عمر كن أمينا فيه والآية دي فيها صفة جميلة جدا أن نصفها الأول يتحدث على الأرض كن أمينا الموت على الأرض لكن النص الثاني في السماء فسأعطيك إكليل الحياة إكليل الحياة اللي هو النصيب السماوي أو نصيبك ومكانك في الأبدية إذا يا إخوتي الأحباء الأمانة هي قانون الأبدية أو قانون السماء عشان يبقى لك نصيب في السماء بالأمانة والأمانة بقى اتساعها كبير ويعني مش ممكن الواحد يخلصها كده في دقايق لكن أنا هديلك بعض عناوين صغيرة أهم ما يجب أن تكون فيه أمينا ثلاثة أن تكون أمينا في الفكر وأن تكون أمينا في القول وأن تكون أمينا في الفعل أفكارك اللي جواك محدش بيشوفها كلامك اللي الآخرون بيسمعوه ثم أفعالك اللي بتؤثر في حياتك وحياة الآخرين تعال نبتدي حاجة حاجة أولا أمانة في الفكر أفكارنا وعقولنا يجب أن تكون ملك لله ويقول لنا الكتاب كده مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح يعني أفكارنا يجب أن تكون مطيعة للمسيح ده لسه فكر جوانا يعني لسه ما خرجتش يعني لازم يكون الفكر اللي جواك ده هو حسب الوصيه لازم فكرك يكون فكر نقي تقول لي ازاي يعني ما احنا باستمرار بتجيلنا افكار مش كويسه واحد من القديسين جاوب على السؤال ده قال قالوا إجابة بمثل يعني أو بقصة قال أنت لا تستطيع أن تمنع الطيور من أن تحلق فوق رأسك يعني تيجي عصفورة تعدي فوق راسي كده همنعها ازاي تعدي كده تعدي كده بأي شك لكن تستطيع أن تمنع الطائر من أن يعشش في شعرك يعني تصور كده طبعا تصوير غريب إن تيجي عصفورة أو يجي طائر ويبني عش في شعري وأنا قاعد ساكت وهي عمالة تبني العش وتجيب قشة ورا قشة وأنا عمال أقعد ساكت من غير ما أطردها أنت لا تستطيع أن تمنع الطائر أنت لا تستطيع أن تمنع الفكر من أن يأتي إليك في أفكار بتجن من اللي حوالينا من الميديا من اللي بنسمعه من اللي بنشوفه أفكارنا الذاتية ما أقدرش أمنعها لكن لا أقدر أمنعه إن فكر وحش رديء لا يليق يجي بقى ويقعد جوايا هنا ولذلك توجد حاجة اسمها التلذذ بالفكر واحد كده يستدعي فكرة والفكرة دي في خياله ويبتدي كأنه بيتمتع بيها بالفكرة فكرة بقى كويسة فكرة وحشة فكرة نقية فكرة مش نقية كيف ما تكون ويبتدي تدخل إلى ذهنه علشان كده لما بنيجي واحنا صغيرين أطفال بعد المعمودية أبونا يرشم الطفل بزيت الميرون بصليب في 36 موضع في جسمه لكن أول موضع هو على الرأس نقول له يا رب قدس أفكارنا خلي فكري ده نقي عشان كده اجتهد أيها المبارك أن تحفظ فكرك نقيا تقول لي وازاي اخلي فكري نقيا داود النبي حللنا الإجابة حللنا السؤال ده بإجابة جميلة قال كده خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك عشان كده لما بندخل الكنيسة الكنيسة لازم تبقى جميلة بنظامها بتصميمها بأيقونتها بقديسينها بالسير اللي فيها يوم كل ده يساعدنا أن تكون أفكارنا أفكار نقية وأفكار مقدسة أمانة الفكر ما تخليش فكر غير نقي يقعد جواك وتاخد وتدي وياه ولما تقعد وتاخد وتدي وياه ممكن تتعب وممكن الفكر يستقر جواك والفكر قد يدفعك إلى فعل والفعل قد يدفعك إلى خطية فما تيجي من الأول وتشيلها ما تخليش فكر وحش وعشان كده واحنا نمارس الاعتراف سر الاعتراف أحد البنود في سر الاعتراف أن الإنسان يكشف الأفكار يعني مفيش مانع وأنا قاعد ويا الأب الكاهن أبويا في الاعتراف إن أنا أكلمه في فكرة معينة كده عمالة تزن على دماغي الفكرة دي ممكن تكون فكرة ربما تبدو كويسة لكن في حقيقتها ممكن تؤدي بالإنسان إلى مهالك في طريقه أول شكل من أشكال الأمانة أمانة الفكر فكرك النقي واحرص أن المداخل اللي بيدخل منها الفكر عينيك ودانك تكون مداخل نقيه المصادر بتاعتك تكون مصادر نقية ما هو ما تقعدش تشوف حاجة مش كويسة وبعدين تيجي تشكي الفكر طب ما هو لازم ما تقعدش ويا شخص لسانه كلامه ليس نقيا وبعدين تيجي تشكي بفكرك مش ممكن ده أول بعد البعد الثاني أمانة القول أمانة كلامك في كده مثل مصري مثل مصري شعبي من الحياة اليومية مش عارف حافظينه ولا لا يقول لك لسانك لسانك ايه انتوا عارفينه يعني انا فاكر الناس بتوع سان هوزيه دول ما يعرفوش الحاجات دي لسانك حصانك ها ان صنت صانك وان هنت هانك مثل مصري لطيف قوي كده وبيخلينا نبتسم واحنا بنقوله مش كده برضه ما دي بقى الروح المصرية لسانك حصانك إن صنت صانك إن هنت هانك يعني اللسان ده تصور اللسان ده من أصغر أعضاء جسم الإنسان ولكن قد يحرق العالم إنه عالم الإسم يضرب من جهنم يعني ممكن يوصل الانسان لغايه جهنم لسان الانسان واللسان لما جم يشوفوا الخطايا اللي بيعملها حصروها في بعض الكتب الروحيه له اكثر من 100 خطيه باللسان يعني مثلا مسك السيره خطية لسان آه الكلمة غير النقية خطية لسان مثلا الحلفان خطية لسان وقيسوا على هذا حاجات كثيرة خالص أمانة القول كلامك اللي بتقوله في واحد تشعر ان كلامه مستقيم دغري وفي واحد تشعر ان كلامه كده كانه عليه علامات استفهام او علامات تعجب او كلام غامض او كلامه يحتمل كده او كده او كده او كده ودايما الناس اللي شطار في الحكايه دي في المهاره دي يقول لهم تعالوا اكتبوا واشتغلوا في مواضيع المفاوضات ما بين الدول يقدر يحط لفظ كده في وسط الكلام يحتمل كده ويحتمل كده يوم دول يقبلوه كده ودول يقبلوه كده وهو لا يعني كده ولا يعني كده للأسف والأمثلة كتيرة يعني في التاريخ العبارات المطاطة الكلمات التي لا تحوي أي معنى اسمع داود النبي يقول إيه لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا ربي وإلهي لتكن أقوال فمي مرضية أمامك يا رب الكلمة اللي بتقولها الكلمة ده أنت ممكن تقول كلمة لشخص يتعب من الكلمة دي ممكن خالص يعني تصوروا كده مع الاحترام ويعني الكلمة دي صح ما يصحش نقولها لكن هقولها لكن لما يجي واحد يوصف واحد يقول له انت فاشل فاشل كلمة خطيرة ممكن انسان يفشل في حاجة لكن مش كل الحياة فاشل خالص ونسمع قصص كتيرة عن انسان يكون وقع لكن قام وكمل بقى عظيم وأحد العبارات الجميلة يقولوا كده العظيم يبني النجاح من النجاح ولكن الأعظم هو الذي يبني النجاح من الفشل كلامك شكله ايه في كلام كمان واحد رغاي عارفين الرغاي يعني ما بيبطلش كلام يفضل يحكي حكايات ويقول مواضيع عايش كده في هيصة من الكلام وفي كلام واحد يقول كلام خيالي وأحيان يوصف الأحيان أحيان يوصف الحاجة بأوصاف ما حتى مش دقيقة أما يجي يقول لك ياه اللوحة دي فظيعة فظيعة دي كلمة لا تليق إن أنا أقولها على لوحة جميلة أو لوحة جميلة لوحة بديعة ألوانها كذا لكن الكلمة دي امال لو كانت حاجة وحشة أقول عليها إيه وهكذا فإزاي اختيار اللفظ في واحد كلامه يبقى زي الطوب أو زي ال زي الإيه دبش آه واضح إنكم مصريين خالص زي الدبش في كلامه كده عمال في كلام يوجع وفي واحد كلامه يقول لك يتحط على الجرح يطيب كلامه طيب كلمته حنينه يقول لك الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط كلامك شكله ايه كلامك طيب مرة أم عندها ثلاث صبيان تعرفين الصبيان الولاد دايما يبقوا يعني أكتف شوية فجايه تقول لي ايه عندي ثلاث عيال والثلاث عيال دول مغلبني دول عاملين زي وراحت قايله عباره مش حلوه عليهم فبقول لها ابدا ده انت ولادك دول زي الملائكه ملائكه ازاي ملائكه هم عشان ممسى صغيرين كده ملائكه ازاي ملائكه دول مش ملائكه دول كذا ولا لفظ اصعب فقلت لها اه هم مش ملائكة فعلا ده هم رؤساء ملائكة كل ده انا عايز اشيل من دماغها انها تقول كلمة وحشة على اولادها حد يقول على ابنه كده فالكلمة والوصف وعندنا برضو في في التراث المصري يقول لك الملافظ اهلا وسهلا الملافظ سعد الكلمة الحلوة اللي بتقول في واحد كلامه حلو كلمة حلوة الكلمة الحلوة شفاء للنفس كلمة حلوة كلمة التشجيع كلمة الترحيب كلمة التقدير كلمة المساندة كلمة المسامحة في كلمات حلوة كتيرة خالص تصور كده ما أقول لك آه، أنا متأسف الحكاية دي يقول لي لا لا مفيش حاجة كلمة طيبة خالص كده من أطيب الكلمات كلمة حاضر كلمة أيضا من الكلمات الجميلة اللي الإنسان لما بيقولها بت- حتى يقول لك الموسيقى بتاعت الكلمة دهيت موسيقى حلوة مريحة للأذن كلماتك إيه أمانة الكلمة لكن يبقى أن تعلم أن أمانة الكلمة في منتهى الخطورة لأن الكتاب يقول من يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم وأحمق دي في اللغة العربية أربع حروف معرفش في الإنجليزي كم حرف أربعة برضو أربعة برضو تصور أربع حروف يمنعوك من السماء واخدين بالكم أمانة الكلمة تصور اللي يقول كلمة يا أحمق لواحد يستوجب يعني أربع حروف من الحروف اللغة يمنعوا الإنسان ويقفوا كده حائط صد من إنه يدخل السماء احترس قانون الأبدية الأمانة أمانة الكلمة البعد الثالث والأخير في الأمانة أمانة الفعل أمانة الفعل ايه امانة الفعل كل ما تفعله كل ما تاخد بيه قرار في حياتك اسمع كده واحد زي القديس بولس الرسول بولس الرسول عاش حوالي 62 سنة تقريبا كده نصهم كان بعيد عن ربنا لا في أمانة ولا في حكمة ولا في حاجة خالص النص التاني ابتدى يعيش ويا ربنا ابتدى يعرف المسيح وابتدى يخدم وابتدى يكرز وابتدى يكتب رسائل وصار امينا في اخر حياته قال ايه بقى عباره جميله قالها كده لتلميذه تيميساوس قال كده لقد جاهدت بجهاد الحسن عملت ايه جاهدت الجهاد الحسن حفظت الايمان واخيرا ايه وضع إكليل البر ليه إكليل البر يعني أنت بتقدم تقرير عن حياتك قال آه أنا كنت واخد بالي من كل حاجة كنت أمين في الفعل في كل شيء وأمانة الأفعال كثيرة جدا نسمعها في القديسين حتى في السنكسار بتاع النهاردة في قصة زكريا الراهب أيضا فيها أمانة فعل بالغة عشان كده الكنيسة بتحتفل بيه لأن القصة بتاعت النهاردة ده اكسبشن في تاريخ الكنيسة يعني ان هم كانوا متزوجين وبعدين هو طلب انه يروح الدير وهي وافقت برغم كان عندهم ولدين وبعدين آه، خد آه، ولد وبنت وبعد كده آه، الولد الصغير الولد من الولاد راح يترهبن ويا ابوه في الدير قصة يعني من القصص زي ما بقول لكم هي قصة exception ما هوش ده الوضع الطبيعي أمانة الفعل نحمية في العهد القديم كان امينا وهو يعود ببعض المسبيين ويبني اسوار اورشليم ويبني ابوابها التي كانت محروقه بالنار امانه الخدمه امانه الخدمه امانه العمل امانتك في شغلك مهما يكون شغلك ده مهما يكون شغلك كبير او صغير او مهما يكون محكوم بقوانين او محكوم بقانون الضمير المهم انك تكون امين في كل فعل بتعمله يقول لنا الكتاب حاجة لطيفة قوي ان اكلتم او شربتم او فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله حتى الأكل الواحد لازم يبقى أمين فيه يعني إذا كان في أكل برميه لازم أكون أمين في كده لازم أكون أمين في مصادر البيئة في الكهرباء في الطاقة في المية لازم أكون أمين لازم أكون أمين في كل فعل بعمله في العطايا العظمى التي يعطيها الله للإنسان الشمس الهواء المية في أمانة الاستخدام ده في ناس في العالم مش قايل- مش لاقيين مية الشرب خالص ده نقطة المية لها قيمة إن كان ربنا موفرها لي أنا أشكر ربنا عليها لكن ما أكونش إنسان مبذر في استخدامها في أمانة أيضا أمانة في الاستخدام المالي ربنا بيديك خير المال ملك لله والله هو الذي يعطيه هل انت امين في استخدامه امين كويس واخد بالك من استخدام الحسن فالمال وسيله وليس هدف هل انت امين في كده وعلى هذا الاساس يا احبائي الانسان يرى قانون الابديه قدامه ويستعد استعد بهذا القانون واحترس فيه ويكون قدامك باستمرار علشان يبقى لك نصيب في السماء أمانة الفكر وأمانة القول وأمانة الفعل ودي أبعاد كبيرة للأمانة لكن بيحكمها قانون واحد وكبير كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة دي في سفر الرؤيا في الإصحاح الثاني في عدد عشر ربنا يحافظ عليكم ويبارك في كنيستكم الجميلة دهيت وزي ما انا عارف ان هي الكنيسة المبنية من الاول خالص بجمال وبشياكة كده وبأناقة كنيسة لطيفة خالص وربنا يعوض ابونا صليب على تعبه ومحبته كل الخدام وياه كل الارخنة وكل اللي ساعدوه الشمامسة انكم تعملوا بيت حلو كده وأولادكم وبناتكم يتمتعوا بيه وأنتوا تعيشوا فيه وترفعوا فيه عبادة نقية تملوه دايما بالصلوات لما تقفوا قدام أيقونات القديسين الموجودة في كل مكان تتذكر السماء وتتذكر السير المقدسة اللي تحفظك واللي تخليك دايما أمين ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم آه، طبعا احنا ويانا في الوفد الموجود نيافة أنبا كراس الأسقف العام والنائب البابوي في نيوجيرسي في أمريكا الشمالية ونيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام آه، مسؤول عن كنائس شبرا شمال شبرا أو شبرا الشمالية في القاهرة ونيافة الأنبا بافلي آه، أسقف عام بيخدم في عزبة النخل وهيبتدي يخدم ويانا في اسكندرية في قطاعات الشباب والآباء الأحباء ويانا احنا فرحانين النهاردة ان احنا نزور الكنيسة ونشوفكم كلكم ونتمتع والنهاردة يبقى تذكار التدشين المبارك تحفظوه ويبقى ده العيد السنوي للكنيسة عيد تدشين الكنيسة وتشرحوا لأولادكم ولبناتكم الصغيرين يعني ايه التدشين وان التدشين ده هو بمثابة شهادة ميلاد للكنيسة والصورة الرسمية اللي بتاخدها الكنيسة مع المعمودية الجميلة اللي عندكم ربنا يبارك في حياتكم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآن